السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب وأياتها الأخوات الفضليات وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا سويا مع نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد إنك نعم المولى ونعم النصير أيها الكرام الأحباب مضت ليلة أمس ليلة النصف من شعبان مضت فماذا بعدها ولم يعد على رمضان إلا أيام قلائل لم يعد على رمضان إلا أربع عشرة ليلة ويطل علينا هذا الحبيب الغائب الذي ينبغي أن نستقبله بقلوبنا وأرواحنا ينبغي من كثرة الشوق والسعادة باستقبال رمضان أن, يمتلئ أن تمتلئ الحياة كلها بسمة وسعادة وسرورا وبشرا وتفاؤلا وحبورا بهذا الحبيب الغائب فمرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المولى حرام قد لقيناك بحب مفعم كل حب في سوى المولى حرام فاقبل اللهم ربي صومنا ثم زدنا من عطاياك العظام واغفر اللهم ربي ذنبنا قد رغبنا في عطاياك الجسام لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام مضت ليلة أمس وبدأنا في الاستعداد الحقيقي لرمضان فماذا بعد ليلة أمس بعدما اطلع الله جل وعلا على عباده فغفر للمؤمنين وأملى للكافرين غفر لجميع خلقه وترك أهل الحقد بحقدهم وأهل الشحناء بشحنهم غفر الله جل وعلا لجميع عباده إلا المشركين أو المشاحنين ماذا؟ ونحن نريد أن نستقبل رمضان لابد لكل عاقل منا أن يدخل من الآن في معسكر مغلق في معسكر مغلق وهذا هو عنوان لقائنا المعسكر المغلق أو معسكر مغلق معسكر الإعداد للنهائيات معسكر الإعداد للنهائيات لا لتدخل لا لتدخل لشهر العسل لشهر النهائيات لتعلن فرحتك في أول يوم فيه باستقبالك أو بدخولك للتمثيل المشرف فقط لا بل لتصبر إلى نهائي هذا الشهر لتحمل بعد ذلك كأس الهداف الذي حقق كل أهدافه في رمضان ولكن لا بد من إعداد جيد أنا أضرب هذا المثل وسامحوني فيه لكن أنا أعلم أن أكثر الناس يتابعون الكرة فأردت أن أضرب لكم هذا المثل لتستحضر كيف تدخل حقيقة في معسكر مغلق لاستقبال هذا الحبيب المنتظر لكي تحقق بعد ذلك ما تصبو إليه من أهداف أيها الحبيب رمضان شهر النهائيات رمضان شهر العسل وانت بتشوف قدامك اللاعب اللعيبة اللي عاوزين يوصلوا لنهائي كأس العالم مع انه شهر واحد كأس العالم شهر واحد لكن اللعيبة اللي بيلعبوا قدامك دول تدربوا على امتداد أربع سنوات قبل أن يأتي كأس العالم المقبل يتدربون على امتداد أربع سنوات ويدخلون قبل هذا هذه النهايات في معسكر مغلق حقيقة بعد عن الأولاد وبعد عن النساء وبعد عن المتع وتعب وجهد وجري وتسخين حتى إذا نزلوا لا أقول تمثيل مشرف يصبرون إلى نهائي الكأس لينال الواحد منهم بعد ذلك أحسن حارس مرمى تدرب لتنال أحسن حارس مرمى للإسلام فالإسلام الآن يتعرض للسهام من كل حدب وصوب ومن كل مكان فلا بد أن تحمي بصدرك حظيرة الإسلام لتنال بعد ذلك أحسن لحارس مرمى مرمى الإسلام أيها الحبيب أيها الحبيب أيها الأخت الفاضلة لابد أن يدخل الجميع الآن في معسكر مغلق هو إيه تعرف اللاعب اللي بينزل أرض الملعب أثناء المباراة بيعمل إيه المدرب بيقول له قبلها بربع ساعة قوم والبس اللبس اللي انت هتلبسه في الملعب واربط أعزك الله الحذاء كأنك في الملعب واجري رايح جاي على خط التماس الأبيض ربع ساعة رايح جاي تتنطط وتطلع وتنزل وتدرب نفسك عشان تنزل وانت مسخن صح ده اسمه التسخين عشان يصل باللياقة البدنية التي تهيئه لإكمال المباراة طيب لو اللاعب نزل أرض الملعب بدون ما يسخن يحصل له إيه هو ده بالظبط انتوا لعيبة أنا عارف يحصل له شد شد عضلي يحصل له تمزق ما يعرفش يكمل المباراة هو ده اللي بيحصل لكتير من الناس يجي رمضان بدون إعداد بدون تسخين بدون أن يصل بقلبه إلى أعلى درجات اللياقة القلبية وأعلى درجات الإحماء الروحي والنفسي ينزل إلى ساحة رمضان فيصاب بشد بس مش شد عضلي بقى شد قلبي شد قلبي قلبه ضعيف مش مستحمل ما يقدرش يتحمل إلا الأدوار الأولى بس في رمضان لا يصلي يوم اتنين تلاتة ويبدأ الصفوف تخف يصوم وبعد كده يقضي صيامه في نوم يمسك لسانه وبعد كده يفلت خلاص يمسك عينه وبعد كده يفلت خلاص يقرأ القرآن وبعد كده يهجر خلاص لماذا؟ لأنه لم يستعد خلاص قلبه مليان بالأمراض قلبه مليان بالذنوب قلبه مليان بالقسوة خلاص لا يستطيع أن يتحمل حتى نهاية رمضان فلا بد من وقت للتسخين والإعداد هذا الذي أكلمك عنه في المعسكر المغلق قبل رمضان خلي بالك اللعيبة اللي بيوصلوا كأس العالم بيفرحوا لو مصر دخل كأس العالم العالم كله البلد كلها تجري وتفرح والأعلام وصلنا كأس العالم طب وبعدين هتخرجوا من الأدوار الأولى لا لا لابد من إعداد جيد عشان توصل لنهائي عشان توصل للنهائي هو ده رمضان هتفرح بالأول طب وبعدين لا لابد أن تستمر فليست العبرة بالوصول إلى القمة إنما العبرة بالمحافظة على القمة إنك تحافظ على نفسك طول الثلاثين يوم أو 29 يوم في رمضان وأنت في كامل لياقتك القلبية وفي كامل إعدادك النفسي والروحي بل تزيد في العشرة الأواخر من رمضان إلى أعلى الدرجات إلى أعلى التسخين بعد أن تنازلت عن كل الدنيا واستمسكت بالدار الآخرة وعكفت في بيت الرب بل عكف القلب في بيت الرب لطلب مرضاته لتخرج بعد رمضان وقد أخذت صكا بالغفران وبالعتق من النيران اللهم بلغنا رمضان واكتب لنا ولكم فيه العتق من النيران إنك نعم المولى ونعم النصير رمضان نعمة جيالك اوعى تضيع أعد لها من الآن بالمعسكر المغلق وسأخبرك بخطوات عملية ماذا تصنع الآن لكني أقول لك لابد أن تستشعر أن رمضان نعمة أنعم الله جل وعلا عليك فأمد في عمرك حتى تبلغ رمضان هذه نعمة عظيمة والله لا تقدر بالأثمان وحتى تعلم كيف أن شهر رمضان نعمة أنعم الله جل وعلا بها عليك افهم معي هذا الحديث استحضر معي هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث أبي سلمة وصح عن حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رأى رؤيا وقام منها فزعا وذهب ليقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فأولها النبي صلى الله عليه وسلم له وللصحابة إيه اللي شفته يا طلحة قال طلحة بن عبيد الله كان لي كان لي صاحبان أسلم أحدهما وتأخر إسلام الآخر وهذا الذي تقدم في إسلامه هذا الذي تقدم في إسلامه مات شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي تأخر إسلامه كان أقل نشاطا في العبادة ومات بعده بسنة على فراشه حط بقى مقارنة بالاثنين الأول الأول سبق في الإسلام الثاني تأخر الأول نشيط في العبادة الثاني أقل نشاطا الأول رزقه الله الشهادة مع النبي عليه الصلاة والسلام الثاني مات على فراشه السؤال الآن تتصور تتوقع من يسبق إلى الجنة من الأفضل أليس الشهيد له منزلة أليس الشهيد له منزلة عظيمة عند الله عز وجل ألا يغفر له مع أول دفقة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويحلى حلة الإيمان ويكسى تاج الوقار ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين من أهله بلى قال طلحة بن عبيد الله فرأيت في رؤياي أن هذا الذي مات على فراشه وتأخر موته بسنة وكان أقل عبادة من أخيه الشهيد نحسبه رأيت أنه يسبق إلى الجنة طلحة بن عبيدة بيقول رأيت أنني أمام باب الجنة فخرج من الجنة خارج كان مين طلحة والاثنين صحابه قال فخرج خارج من الجنة فنادى على الذي مات على فراشه تعال فادخل الجنة قام فقال فقام فدخل ثم مكث في الجنة ما شاء الله له أن يمكث ثم خرج فنادى على الذي مات شهيدا في المعركة وكان نشيطا في العبادة وسبق في الإسلام وسبق في الموت وقال هلم فادخل الجنة فقام فدخل الجنة قال ثم التفت إلي وقال انتظر فإنه لم يحن أوانك بعد قال فقمت من نومي فزعا أقول في نفسي كيف يسبق من مات على فراشه الشهيد مع رسول الله في المعركة وكان سابقا إلى الإسلام بقول في نفس الكلام إزاي وأخبرت الرؤيا لبعض من حولي ففزعوا كما فزعت فقصدنا جميعا النبي صلى الله عليه وسلم وقصصت الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم يؤول الرؤيا أمام الصحابة ليعلمهم لما سبق هذا ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تعجبون انتم مستغربين ليه قالوا يا رسول الله نعجب أن هذا يموت على فراشه يسبق الشهيد إلى المعركة يموت على فراشه ويسبق الشهيد قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى النبي فسر ازاي قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس قد مكث بعده سنة أليس قد مكث بعده سنة قالوا بلى يا رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام وأدرك رمضان وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة وفي بعض الروايات فصام وصلى ستة آلاف ركعة قالوا بلى يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض أي هذا الذي مات على فراشه سبق الشهيد بدرجة كما بين السماء والأرض لأنه لأنه أدرك رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم إلينا رمضان وتسلمه منا مقبولا مغفورا لنا يا رحيم يا رحمن عرفت نعمة ان ربنا يمد في عمرك عرفت ليه السلف كان بيدعو ربنا ست شهور ان ربنا يبلغهم رمضان ولما يبلغوا رمضان بعد رمضان بقية العام يدعون الله جل وعلا ان ربنا يتقبل منهم رمضان لانه نعمة لانه عطية لان رمضان نفحة من الله جل وعلا اختص بها أحباءه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإياك أن يأتيك شهر النهائيات دون إعداد وتخرج منه من التصفيات أو تخرج منه من الأدوار الأولى إياك بل تجهز من الآن لتبذل قصارى جهدك في هذا الشهر لتغتنم الفضل والنعمة والعطية الربانية والهبة القدسية من الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا الأمة على اغتنام أيام النفحات وأيام الرحمات بل إن شئت سميها أيام التخفيضات الجنة سلعة غالية رخصت في رمضان خفضت في رمضان عربية قدامك بتعدي عليها كل يوم تشوفها وانت ما فيش في جيبك فلوس تعدي على عربية BMW موديل 2010 جميلة جدا يعني الله يرحم الشيخ ايش كان يقول لك العربية الواحد يتمنى يموت تحتها تعدي على العربية منظرها جميل وحلوة تبص على العربية بكام بنص مليون نص مليون ده انا ما فيش في جيبي 500 جنيه نص مليون وتمشي كل يوم تعدي على العربية تبص على المعرض اللي جنب البيت تبص على العربية معاش فلوس وفي مرة لقيت المعرض كاتب تخفيضات اوكازيون سيل عديت على العربية اللي انت بتبصها كل يوم متلمعة وجميلة وميتاليك و... بكام العربية دي مع التخفيضات قال لك ب 3000 جنيه 3000 بعد ما كانت بنص مليون ولا ب 300000 بقى ب 3000 ده انا هشتريها فلوس معيش فلوس اعمل ايه طب اجيب 3000 منين استلف فرصة ده تخفيضات ان شاء الله بعد كده بيعها فرصة هي دي الجنة ولله المثل الأعلى الجنة الغالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله هي الجنة في رمضان رخصت لك رخصت لك جدا معكش تمنها ابذل واصبر واعمل اللي تقدر عليه واستلف استلف وقت استلف فلوس استلف استلف أي حاجة حتى لا تمر عليك الفرصة دون اغتنامها لتنال بعد ذلك فوق ما تريد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الطبراني من حديث أنس وحسن الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا الخير دهركم يعني افعل الخير طول عمرك افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم في ضمن الخير اللي في عمرك في أيام نفحات في أيام رحمات في أيام تخفيضات زي ما قلت لك افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة ربكم فإن لله تعالى نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من خلقه الحمد لله أن اختارنا الله جل وعلا واصطفانا من بين خلقه ليكرمنا بتلك النفحات فإذا أكرمك الله جل وعلا فاحمد الله رمضان نعمة ادخل أعد له من الآن في هذا المعسكر المغلق رمضان رمضان رمضان شهر المغفرة رمضان شهر العتق من النيران في كل ليلة خلي بالك لأن بعض الناس يروي الحديث المنكر حديث سلمان رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار لا لا لا رمضان كله رحمة رمضان كله مغفرة رمضان كله عتق من النار ما هو النبي قال في مراه الستة البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وكذلك في المسند من حديث أبي هريرة من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب ما قالش من صام أول رمضان يبقى مش أوله رحمة بس ولا أوسطه مغفرة بس لا ده كله رحمة ومغفرة ده شهر من أول ليلة لآخر ليلة أبواب الرحمات مفتوحة أبواب الجنة كلها مفتوحة لا يغلق منها باب وأبواب الجحيم كلها مغلقة يبقى كله رحمة وكله أتك من النار زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت صفدت الشياطين ومرضت الجن إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب الجحيم فلم يفتح منها باب ونادى مناد من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر اسمع شو بقى ختم الحديث النبي ليه عليه الصلاة والسلام ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة مش آخره بس لا ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة أعد بمعسكر مغلق لشهر رمضان أعد لهذه النعمة العظيمة والنفحة القدسية من الله جل وعلا أنا عاوز أكلمك إن شاء الله لو قدر الله جل وعلا لي معكم لقاء إن شاء الله في الخميس القادم أكلمكم لماذا نصوم أقول لك النوايا اللي انت تعرف بها فضل رمضان عشان تتحفز عشان تاخد دفعة عشان أقول لك أقبل على رمضان ولا تخف عشان أحفزك على الصيام في رمضان وأنت تعلم الفضل العظيم عشان تفرح وتشتاق وتسعد وتعد نفسك من الآن لاستقبال شهر رمضان ولكن كيف ندخل في هذا المعسكر المغلق كيف نعد لرمضان بهذا المعسكر المغلق ازاي هما كلمتين هما كلمتين التخلية والتحلية كنت عاوز اسمي اللقاء بالتخلية والتحلية بس قلت معسكر مغلق عشان ت- ت- تعيشه التخلية والتحلية يعني ايه عارف كوباية الشاي اللي انت بتشرب فيها شاي زوجتك جابت لك كوبايه شاي وانت على السرير قبل ما تنام شربت كوبايه الشاي تحط الكوبايه فين حطيتها هنا ولا بعض الناس بقوم حاططها جنب رجل السرير بعض الناس بيعمل كده انا بشرب شاي ما بعملهاش بس ياخد كوبايه الشاي يحطها جنب رجل السرير تيجي الزوجه بعد اسبوع تغير الملايه شوف كوبايه الشاي شكلها ايه باقي في الاخر اه اه التفل تفل الشاي لزق وممكن يكون عفن كمان دي كوباية عاوز تحط فيها لبن تعمل ايه في الكوباية الكوباية دي عاوز تحط فيها لبن تعمل ايه اه لابد ان تغسلها الاول كويس و- و- وتدل كويس لان ال- العفن والشاي لزق لابد فترة تغسلها كويس قبل ما تحط فيها لبن هي ده قلوبنا هذه قلوبنا قلوبنا لا تكون فارغة ابدا طوال العام طوال العام مش اسبوع لا طوال العام ذنب بعد ذنب بعد ذنب حتى امتلأت كؤوس قلوبنا حتى امتلأت قلوبنا بدنس الذنوب بدنس الخطايا امتلأت قلوبنا بهذا الوسخ بل مرضت قلوبنا فتحتاج قلوبنا إلى عرض على أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعرة والأوعية الروحية بجامعة محمد عليه الصلاة والسلام عرض على أستاذ ورئيس قسم القلب والأوعية الروحية بجامعة محمد هو ده هو ده رمضان هو ده اللي ربنا هيشفي فيه قلبك وهيغسل فيه فؤادك بإذن الله جل وعلا لذلك لابد أولا في هذا المعسكر المغلق من التخلية إنك تخلي قلبك ما هو المعادلة النبوية المعروفة اللي النبي قالها عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والحديث في مسند الإمام أحمد وصح الحديث الشيخ الألباني وقال عنه الترمذي من قبل حسن صحيح والحديث صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد يعني في الذنوب زادت أي النقط السوداء وإن زاد زادت حتى تغلق قلبه ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا هو الران الذي سمى الله هو ده الران هو ده الران دي قلوبنا مش بقت فيها وسخ جوه لا ده الوسخ فاض وطفح وزاد وران حتى غلف القلب القلب عامل زي السفنجة قاعد يشرب يشرب يشرب خلاص اتملى بدنس لابد من عصر القلب ليخرج الدنس ثم ثكب الماء لغسيل وتقعد تعصر كذا مرة هو ده هو دي التخلية من الذنوب لابد أن تعصر قلبك لتنزل الدموع لتزو لتزيل وسخ قلبك هي ده لازم لابد من توبة قبل رمضان توبة صادقة لابد من توبة صادقة اعمل لنفسك الآن في ال 14 يوم دول ورد من الاستغفار ألف مرة كل يوم ألف ألف ألف ولا حاجة ربع ساعة تخلصهم تلت ساعة تخلصهم ألف ده أنا مش عاوز أقول لك زي ما كان بعض السلف بيستغفر ربنا كل ليلة 13 ألف استغفار مش عاوز أقول لك الكلام ده اللي اللي بيستغفر ربنا كل يوم 100 مرة فاكر ان هو خلاص وصل بقى أنا أصل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة كما في الصحيحين ورواية البخاري أكثر من 70 مرة يقول لك خلاص ده لو استغفرت ربنا كل يوم 100 مرة يبقى احنا رضي الله عنا ده احنا هنترمى في الجنة حتف لا يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قيدها لنفسه لأنه المعصوم المغفور له وأطلقها لك لأنك المذنب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة ما قالش توب إلى الله مئة مرة لا ده قال لك أنا بتوب وأنا المعصوم والمغفور لي مئة مرة أنت تبقى كام كام ده احنا محتاجين نستغفر نستغفر الله من استغفارنا أي أيوة والله محتاجين نستغفر الله من إننا بنستغفر وقلوبنا مش حاضرة ما أنت بتستغفر إيه أنت ب... أنت بت... بت... بتعمل إيه مش باين اللسين بس ولا أنت فاهم استغفر يعني ايه يعني اطلب الهمزة والسين والتاء للطلب اطلب منك يا غفار الذنوب ان تغفر لي ايه ذنوبي يعني في دماغك ذنوبك يعني انت بتقول استغفر الله فاكر البنات اللي مشيت معاهم وعارف انها تقع في النار لولا مغفرة ربك فتقول له يا رب انا متعلق بيك استغفر الله وفي دماغك الافلام اللي شفتها فيلم فيلم ومنظر منظر استغفر الله وفي دماغك السرحان اللي في الصلاة استغفر الله وفي دماغك جارك اللي زعلته استغفر الله وفي دماغك اللي ناموا جعانين وانت شبعان ومدرتش استغفر الله من الكلام اللي اتكلمته في الغيبة والنميم لا هو ده معنى الاستغفار هو ده غسيل القلب هو ده عصر القلب هو ده غسل القلب هو ده المطلوب القلوب يا أخوانا تشربت بالذنوب والمعاصي لا سيما في هذا الزمان الذي تعيشه الأمة الآن زمان الفتنة التي تعود على القلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند ورواه مسلم في صحيح من حديث حذيفة بن اليمان في حديث طويل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا وفي رواية عودا أو ضبط عودا عودا وفي ضبط عودا عودا فأي قلب أشربها مش بقول لك القلب زي السفنجة أي قلب أشربها شرب الفتن نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين على قلب أبيض كالصفا أبيض زي الصفا زي الحجر أو الصخرة الناعمة الملمس اي حاجة تحط عليها تقع خلاص ما عادش بيقبل فتنة صافي نظيف على قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر القلب الثاني أسود مربادا كالكوز مجخية زي الكوباية المقلوبة مهما تكون بقى متسخة تحط فيها ميه عشان تغسلها خلاص هي متسخة مقلوبة يبقى لازم تعدله الأول هو ده في المعسكر المغرق بتعدل قلبك بتهيئ قلبك لاستقبال موجة رمضان هو ده المطلوب بتهيئ قلبك بتوجه بتوجه قلبك لاستقبال موجة رمضان خلاص اقفل بقى خلاص خلي قلبك من كل الذنوب خلي قلبك من كل الذنوب يبقى كالكوز المجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه اللي شرب الهوى وشرب الذنوب وشرب المعاصي وشرب الخطايا قلبه اتملى خلاص لابد الأول يقلبه ويعصره عشان يخرج الذنوب اللي فيه ويغسله قبل ما يحليه بالطاعة في رمضان هو ده المطلوب منك الآن هو ده أول حاجة مطلوبة لك للإعداد في هذا المعسكر المغلق قبل رمضان هذا هو الطلب الأول منك إنك تتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة بجد انك تخلي قلبك وتزيل عن قلبك سحب المعاصي الحمد لله ربنا كريم حتى اللي قلبه سود وبقى منكوس ربنا كريم أبقى في القلب بقية الخير والفطرة حتى تستطيع من خلاله أن تنمي الإيمان في قلبك والنبي قال إيه عليه السلام والآخر أسود مربادا كالكوز المجخية كلمة مربادا دي يعني إيه هي دي اللي تفهمها مربادا يعني إيه يعني مش أسود قوي يعني في بق رمادي شوية أسود مربدا يعني في خط أبيض أسود مربدا يعني مش أسود كحلي لا أسود مربد يعني في نقطة بيضة لسه هي دي الفطرة هي دي اللي قال سيدنا شعيب لقومه عباد الأصنام وعباد الأوثان والطغاة والظلمة والحرامية وال... واللي هم بي... بيطففوا المكال قال لهم يا قوم إني أراكم بخير أنا عارف إن لسه في قلبك خير أنا عارف أنت اللي طول النهار قدام التلفزيون لسه في قلبك خير أنا عارف أنت يا طاغية اللي بعيد عن ربنا اللي بتظلم وبتؤذي لسه في قلبك خير انا عارف انت اللي طول النهار مع البنات وطول الليل على الشات لسه في قلبك خير انا عارف انا عارف انت اللي كل يوم علبتين سجاير وبالليل طول النهار على مع المخدرات لسه في قلبك خير انا عارف لسه في قلبك خير هذا وبقية الخير هذه الفطرة والله العظيم كفرت الدنيا لسه في قلوبهم خير ربنا أبقاه ليه عشان يقدر هو ينمي هذا الخير في قلبك كل المطلوب منك انك تزيل سحب المعصية عن قلبك طب السحابة ثابتة خد قلبك بعيد عنهم هو ده التخلية خل قلبك من هذا الأسر الذي وقع فيه من الذنوب مش عارف تشيلها ابعد عنها كما يقال إن لم تزل المنكر فزل أنت عنه ما انتش قادر تزيل الفتن اللي حوالين قلبك تعمل ايه خد قلبك حطه في حتة تانية مش قادر تبعد عن قراء السوء خد نفسك وانتقل في حتة تانية انتقل في حتة تانية هو ده غسيل القلب كما قال النبي عليه السلام كما روى أبو نعيم في الحلية والديلمي في مسند الفردوس وهو من مفاريد المسند الحسنة كما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر إلا وله سحابة كسحابة القمر فبينما القمر يضيء إذ علته سحابة شايف إذ تجلت شفت اللي على وشي بينما القمر يضيء أهو إذ علته سحابة أهو إذ تجلت شفت ال... شفت الفرق أهو القلب كان مسود كان رمادي استغفرت وتبت وأنبت واستعتبت ولو وسخ زايد محتاج تغسله بمية سخنة هي فين المية السخنة هي دموعك يبقى مع الاستغفار الدموع مع التوبة الخشية الإنابة البكاء التضرع عشان تنقشع عن قلبك سحب المعصية ولا تعود إليه مرة ثانية فيجدد الله الإيمان في قلبك مش ده عنوان برنامجنا إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم الحمد لله جالك وقت تجديد الإيمان فأول مطلوب منك أيها الأخ الحبيب التخلية تخلية قلبك من الذنوب والخطايا التي أحصيت عليك وأنت مغرور لا تدري كما قال الأول ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب وقلبك في سهو ولهو وغفلة وأنت على الدنيا حريص معذب لا أفو بقى طهر قلبك من الذنوب وتوضأ بماء التوبة اليوم نادما به ترقى أبواب الجنان الثمانية مطلوب منك التقلية التقلية من إيه؟ من الشهوات التقلية من حب الطعام حب الشراب وحب النوم وحب المشي وحب النواصي وحب الكلام وحب الشات وحب البنات و... التقلية خلي قلبك من كل هذه الشهوات الدنيوية لتعلق قلبك لتحلي قلبك في رمضان بالدار الآخرة التخلية من النظر من الغيبة والنميمة التخلية من تخلية محمولك من أرقام البنات هو ده التخلية اللي هتشدك للذنوب والمعاصي تخلية محمولك من ال- الكليبات تخلية الكمبيوتر بتاعك تخلية على طول كليك يمين فرمات امسح شيل كل اللي على الكمبيوتر شيل كل المعاصي تخلية هو دي التخلية التخلية يا أختي في, في الأيام دي من التبرج التخلية من المكياج والتخلية من العطور والتخلية من المشي مع الشباب تخلية خلي قلبك تخلية تخلية بيتك من شرايط الأغاني والأفلام والاسطوانات تخلية تخلية بيتك من التلفزيون تخلية جيبك من المال الحرام تخلية ايدك من السيجارة هو دي التخلية تخلية من كل الذنوب تخلية جوارحك من الاستمناء تخلية بيتك من الضمنة والشطرنج والكوتشينة والطاولة المعاصي دي تخلية بيتك من كل معصية تخلية بيتك من الصور اللي مش هتدخل الملائكة في بيتك تخلية نفسك من التجارة أه من التجارة يعني في رمضان مفيش تجارة من قبل رمضان جهز نفسك خلاص قفل بقى تجارتك خلاص خلص الموسم ازاي ده الموسم في رمضان اللي بيجيب يميش بيجيب من وقته ويبيع في رمضان واللي بيجيب ملابس عشان العيد الموسم بتاعه في رمضان واللي بيبيع محمولات في رمضان واللي بيبيع م... المحلات كلها بتشتغل في رمضان واللي عاوز يفتح محل في رمضان لا لا لا ده انت هتفتح قلبك في رمضان وتقفل تقفل التجارة مهما تكسب لا لا لا ده موسم الطاعات ده موسم القرب من رب الأرض والسماوات ده موسم التخفيضات مش موسم ل... ل... ل... لأي حاجة أبدا لا موسم لهدوم ولا موسم ل... لأحذية ولا موسم ل... ليميش ولا موسم لحلويات ولا موسم لكنافة ولا موسم لأكل لا لا ده موسم للطاعات خلي نفسك في رمضان ابعد ابعد عن التجارة سافر روح من العمرة لتخلي قلبك من كل شيء في رمضان ثم قبل رمضان في هذا المعسكر المغلق ثم تحليه بالطاعات في رمضان لا لا لا ثم تحليه بطاعات رمضان قبل رمضان اسمع العبارة دي تاني ثم تحليه بالطاعات التي ستصنعها في رمضان قبل رمضان هو ده التدريب هو ده التسخين هو ده الإحماء اللي انت ناوي تعمله في رمضان ببساطة الأيام دي المعسكر المغرق اللي انت ناوي تعمله في رمضان ابدأه من دلوقتي اقعد مع نفسك واعمل دراسة جدوى اعمل دراسة جدوى يعني ايه دراسة جدوى اعمل دراسة جدوى إيه ازاي هقلل نومي ما انا بنام 8 ساعات لا لازم في رمضان يبقوا 4 ساعات اعمل ايه يبقى ابدا تدريجيا كده النهاردة 8 بكرة سبعة ونص بعده سبعة بق- لغاية لما تبقى قبل رمضان بيومين ثلاثة أربع ساعات بس خلاص ولو قدرت تقلل سا- ثلاث ساعات ساعتين قلل على قدر استطاعتك ما تقولش كل إنسان محتاج 8 ساعات لا لا لا, لا. على على ما يعني تعودت جسمك الساعة البيولوجية بتظبط على اللي انت تظبطه عليها آه، انا اعمل لنفسي دراسة جدوى قبل رمضان انا صلي التراويح فين في مسجد فلان ولا مسجد فلان طب اروح اشوف هنا اصلي هنا آه، المغرب والعشاء النهاردة وبكرة كمان اصلي وبعد يومين اصلي هنا عشان اعرف اصلي فين دي اسمها دراسة جدوى انا اعرف ازاي اغتنم في رمضان اعمل لنفسي اهداف احدد اهدافي من الان هو ده اللي هتعمله في المعسكر المغلق احدد اهدافي قبل رمضان عشان لما يجي رمضان مفيش وقت مفيش وقت للاعداد في رمضان ولا للتسخين في رمضان ولا للتجهيز في رمضان لا اعدوا الاهداف الان قبل رمضان وابداوا فيها اهدافي ايه في رمضان هدف في رمضان ان أنا ربنا يرضى عني يبقى اسباب الرضا ايه اسباب الرضا اكتب ربنا يرضى بايه بالسواك السواك مع خطوه اللي فم مرضاته للرب ربنا يرضى ايه بان ارضى عن عنه وارضى بقضائه وقدره ربنا يرضى ازاي باني لم اكل احمد ربنا رب... احط اهداف ليا رضا ربنا اول هدف أه، هدفي ان انا اعبد ربنا بحب انا على طول بعبد العباده وانا بقوم من النوم وانا تعبان بقوم من النوم وانا م- يعني مش عاوز اقوم بقوم من النوم لما بتحرج من امي بقوم من النوم لما صاح- صاحبي بيكسفني عشان اقوم اصلي الفجر لا لا ده أنا بعد كده بقى غايتي أو هدفي في رمضان مش بقول لك بقى عشان تحقق أهداف وتقاس الهداف هدفي في رمضان إن أنا أوصل بعد 30 يوم من العبادة إن أنا أعبد الله أن أنني أعبد الله جل وعلا في رمضان بحب بحب مش اه ما انا عارف احنا بنعبد ربنا رغبة ورهبة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوف من النار وطمع في الجنة لا قبل ده الحب أن أحب الطاعة إن أنا فعلا أشت... أبقى مستلذ بالطاعة إن أنا فعلا بستعذب العذاب عارف يعني إيه؟ استعذاب العذاب وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد هدفي إن أنا أعبد ربنا بحب إن أنا ظهري هيتقطم بس مشتاق إن أنا أصلي نعم إن أنا عيني بتقفل عاوز أنام إنما قلبي نشيط هي دي العبادة بحب إن أنا المال في إيدي بحبه ونفسي أعزم نفسي على كباب وأجيب أكلة سمك حلوة وجمبري إنما بخرج المال وأنا بحبه لأني بحب ربنا هو ده اسمه استعداد العذاب إن أنا بتضرب وبأوذي يعني أؤذى وأتعب لكن مبسوط أحد أحد اسأل بلال عنها اسأل بلال عنها إن أنا إيدي اليمين مقطوعة وطارت وإيدي الشمال مقطوعة وطارت وماسك ماسك اللواء بعضدية لغاية لما إيه رقبتي تتقطع وأنا بضحك ومبسوط اسأل جعفر الطيار عن الشوق وحب الجنة هو دي العبادة بحب هي دي العبادة بحب اسأل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان الدم يسيل من رجليه وتتورم أطرافه ومع ذلك يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا الصحابة رفقوا بي هو عاوز يعبد ربه هي دي العبادة بحب تجيل إزاي دي إن أنا أدرب نفسي يوم بعد يوم إن أنا أحس بلذة الطاعة في حاجة اسمها حلاوة الإيمان في حاجة اسمها لذة الطاعة والإيمان هذه لن أصفها لك ولا توصف أصلا النبي قال في الصحيحين حديث أنس ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وقال في حديث العباس في صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان الطعم ده والحلاوة دي لا توصف إنما تحس لو وصلت لها والله العظيم لو اتقطعت واتسجنت واتضربت وفلوسك راحت وعيالك ماتوا وفقدت الدنيا إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غطاب فلي... هو ده حب ربنا فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب ترابه إذا صح منك الود لو حبيت ربنا بجد وحبيت الطاعة بجد اللي ربنا أمرك بيها خلاص كل حاجة هتون عليك إذا صح منك الود فالكل هين كل حاجة هتون خلاص خلاص أنت راضي لي إن, إن أنا أفقد مالي أنا مبسوط خلاص كله جاي منك خلاص أنت راضي لي إن أنا أؤذى خلاص أنا مبسوط خلاص عارف الابن الصغير لما أول ما يجي يتحرك ويضرب أبوه يقول لك ضرب الحبيب زي أكل الزبيب لو أنت حبيت ربنا لو اتضربت وأذيت مش هيهمك خلاص أنا عاوز أوصل للهدف ده في رمضان أبدأه من الآن العبادة بحب أنا عاوز أوصل في رمضان دي كلها أهداف أنا بقول لك أمثلة لها عشان تحطها لنفسك من الآن وتبدأ في فيها من الآن حتى توصل تصل إلى نهايتها في رمضان أنا يعني هدفي ان انا اوصل لقلب رقيق عشان ربنا يحرم عليا النار زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام من كان هينا لينا حرمه الله على النار انا عاوز ارق قلبي اعمل ايه طب النبي قال اذا اردت ان يلين قلبك فاطعم المسكين وامسح راس اليتيم وفي روايه واطعم اليتيم اليتيم من طعامك من طعام يبقى أنا عاوز أوصل لدقة القلب أسبابه إيه القرآن وال- وعيادة ال- المرضى وإطعام الأيتام والسير مع السير مع المساكين والدعاء عاوز أوصل لدقة القلب يبقى أهداف وحاطط ع- عامل دراسة جدوى وجد وجدول أوصل للهدف ده إزاي عشان اخد بعد كده كأس الهداف كل دي كل دي اهداف انا هدفي في رمضان ان انا افهم القرآن مش اقرأ مش اقرأ يعني هنكمل الموضوع المرة الجاية انا عارف مش اقرأ لا ان انا افهم القرآن ده هدفي طب افهمه ازاي يبقى لازم يكون معايا مصحف لا مش مصحف لا ده مصحف فيه كلمة معناها ولازم اعمل لنفسي جلسة يومية آه، واحد يقول لي آه، آه، آه، فهم القرآن ولازم اخد رسائل من ربنا كل ليلة ولازم اصلي ورا امام بيتدبر القرآن عشان القرآن يوصل قلبي ولازم اقعد جلسة مب- ما بين ال- ال- ال- صلاة الفجر الى الشروق اعيش القرآن وافهم القرآن ولازم قبل ما اسمع الجزء اكون قريته وقريت تفسيره مرة واثنين وثلاثة يبقى حاطط لنفسي فهم القرآن في رمضان ده هدف وأبذل كل طاقتي واستطاعتي لأصل أنا فهم القرآن كل دي أهداف بحطها هدفي إن أنا صوم رمضان السنة دي 100 مرة أه. أه. إزاي 100 مرة إزاي آه أفطر كل يوم 100 صائم أعمل إيه يبقى أنا مجهز ابني على باب المسجد بتاع الجمعية الشرعية وابني التاني على باب المسجد بتاع مسجد التوحيد أنت يا ابني معاك علبة آه، تمر بتفطر الصائمين وأنت يا ابني وأنا خدت كل من عامل فيه تمر بلبن بوزعه على الم... اللي هيفطروا في رمضان عشان أفطر 100 صائم في رمضان يبقى أنا صمت السنة دي رمضان 100 مرة دي أهداف بحطها هدفي إن أنا أبقى ملياردير مش التجارة بقى ملياردير حسنات ملياردير حسنات يعني ايه يعني القرآن تلت مليون حرف تقريبا 323670 حاجة و70 حرف تلت مليون يبقى ثلاث مرات قراءة قرآن, قرآن بمليون حرف أقل تقدير 10 مليون حسنة لو قرأت ثلاث مرات لو قرأته 30 مرة يبقى 100 مليون لو ربنا ضعفها لك العشرة مرة واحدة بس مرة واحدة بس عشرة تبقى عشرين كمان مرة عشرين بقت أربعين كمان مرة أربعين بقت بقيت ملياردير حسنات بقيت ملي... هو ده هدفي هو ده هدفي في رمضان هدفي هدفي في رمضان ان انا اتعود على الطاعه إيه، ان انا بقى اللي- اللي- الصلاه احافظ عليها في المسجد ما اقعدش اسيبها ان انا اتعود هدفي في رمضان بقى ان انا افهم رمضان كويس وافهم فقه الصيام هدفي احط لنفسي واحط لنفسي جدول جدول جدول في رمضان هعمل ايه اصلي السنه ازاي والنوافل ازاي ولما اروح اصلي في ال- في الوظيفه بتاعتي الظهر هصلي الظهر فين هم ما بيصلوش طب انا عاوز اعمل بقى حته في المسجد عشان الناس تصلي فيها واخليها بعد رمضان احط نفسي اعمل جلسه الذكر اقول فيها ايه واعمل آه، كتاب الاذكار مجهزه والمصحف مجهزه والمواعظ اسمعها منين وال بجهز لنفسي ما افعله في رمضان ببساطه يا اخي الحبيب ما تريد أن تفعله في رمضان اعمل دراسة جدوى وحدد أهدافك وابدأ في عمل هذا الجدول من الآن لتصل إلى أعلى درجات الإحماء القلب- القلبي واللياقة النفسية والروحية وتكون قد سخنت قبل رمضان لأنه ليس هناك وقت في رمضان للإعداد ولا للتسخين بذلك تكون قد أعددت إعدادا جيدا لتحلي قلبك بعد ذلك في رمضان كنت ناوي أتكلم عن التخلية والتحلية ما تكلمت إلا الليلة عن الليلة عن غ- التخلية بغسيل القلب وبداية دراسة الجدوى أما التحلية ففي اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء أسأل الله جل وعلا أن يمد في أعمار في أعمارنا حتى يبلغنا رمضان اللهم مد في أعمارنا حتى نشهد رمضان واكتب لنا فيه العتق من النيران اللهم تب علينا قبل رمضان وتب علينا أثناء رمضان اللهم تب علينا قبل رمضان وتب علينا أثناء رمضان اللهم أقبل ع- اللهم اجمعنا مع رمضان برضوانك واختمه لنا بالعتق من نيرانك وارحم أمهاتنا وأباءنا وموتى المسلمين رب ارحمهما كما ربيانا صغارا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا رب ارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جدد إيمانك واستغفر وافرح بالتوبة واستبشر وافرح بالتوبة واستبشر التوبة للقلب ضياء فارجع عن ذنبك لا تكثر جدد إيمانك بالتوبة التقوى